النور للإذيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية في المحاضرات الثلاث السابقة تحدثنا عن وضع الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وضع المكان الجزيرة العربية في واحد من الحضور كان بيسأل فين القصص فين الحكايات فين قصة الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع أفكرك تاني وأفكر الناس كلها بالموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه في أول محاضرة خالص قلنا إن منظور هذه المجموعة هو دراسة كيف نبني أمة كيف نعيد بناء أمة الإسلام على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة السيرة من هذا الموضوع بتديك أبعاد مختلفة عن دراسة السيرة العادية اللي الناس بتقراها قصة من أول الميلاد إلى آخر الحياة أو إلى آخر لحظة من لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس هو المقصود من هذه المجموعة يا إخواني احنا بنعمل مشروع ضخم جدا جدا زي ما بنقول كيف نبني أمة لما انت تكون عايز تبني عمارة عمارة كبيرة بتعمل ايه بتعمل ما يسمى بدراسة الجدوى دراسة الجدوى دي بتعمل فيها ايه بتدرس المكان ظروف المكان طبيعة المكان مين جيرانك في هذا المكان مين هيشتغل معاك مين ممكن يحاربك ويعطلك شغلك ايه هي التكاليف اللي هتدفعها عشان تعرف تبني العمارة الكبيرة ايه هي المعوقات اللي هتقف قدامك دراسة جدوى دراسة جدوى حقيقية برضو الكلام ده هينطبق على أمة الإسلام لكن تخيل الفارق بين دراسة الجدوى لبناء عمارة أو مبنى ضخم وبين دراسة الجدوى لبناء أمة كاملة لازم ندرس السيرة من هذا المنظور ندور في كل نقطة اتعملت ليه واتعملت امتى وازاي الظروف اللي كانت موجودة حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختار الرأي ده وايه هي الحكمة من وراء اختيار هذا الرأي هو ده اللي ممكن يخلينا في يوم من الأيام نعرف نبني الأمة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بناها القصة يا إخواني من أولها لآخرها الناس كلها عارفاها الناس عارفة الرسول اتولد إمتى واتولد إزاي وإزاي عاش الفترة اللي نزل فيها الوحي عليه وإزاي بدأت الدعوة في مكة إلى أن هاجر من مكة وبعدين بدر وأحد وكل الغزوات الناس عندها تفاصيل كثيرة جدا عن هذه الأمور لكن احنا مش بندور في الحاجات دي احنا بندور في حاجات تانية بندور فيما وراء الأحداث يعني مثلا هيدعو مين الأول اشمعنى بدأ بفلان وفلان وفلان وما بدأش بغيرهم ليه يكلم أبو بكر الأول ليه يكلم السيدة خديجة الأول ليه يكلم زيد بن حارثة الأول أو علي بن أبي طالب الأول ما في ناس تانية كتير طب ولما أبو بكر بدأ يدعو الناس اشمعنى بدأ بدا ودا ودا وساب ناس تانية وهكذا طب الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة إمتى طب ليه ما جهرش قبل كده ليه جهر متأخر ثلاث سنين عن نزول الوحي عليه ولما جهر بالدعوة جهر لمين وكلم مين الأول وإيه اللي حصل في مكة الناس ليه حاربت الدعوة هي الدعوة مش مقنعة ولا إيه الدعوة مقنعة أمال ليه الناس وقفت قدامها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عشر أسباب كتيرة جدا منعت الناس من دخول الدعوة الأسباب دي بتتكرر الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي وقف قدام هذه الأسباب إزاي عالجها إزاي بعد كده مكة أمنت الكلام ده كله ليه فوائد ضخمة جدا جدا في بناء أمة الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم هيهاجر من مكة إلى بلد آخر اختار الحبشة اشمعنى الحبشة ليه ما يروحش اليمن ليه ما يروحش الشام ليه ما يروحش مصر ليه ما يروحش العراق ليه ما يروحش أي مكان في الأرض اشمعنى الحبشة بالذات ولما بعد كده فكر إن هو يروح المدينة المنورة بعت مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس اشمعنى يختار مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه من وسط كل الصحابة ليه ما بعتش أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيره من الناس اشمعنى مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه لما خرج من مكه وراح الطائف اشمعنى الطائف ليه ما راحش اي بلد تانية الاسئله دي كلها لما نجاوب عليها ونفكر فيها ونتدبر في هذه الاحداث بنخرج بقواعد في غايه الاهميه هو ده مقصود هذه المجموعه كيف نبني امه ازاي نقدر نحط قواعد نعمل بنيان زي اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ومش ممكن يا اخوانا هنعرف نعمل بنيان قوي الا اذا قلدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقفه لكن لازم طبعا نراعي الظروف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختار فيها الرأي ده أو الأمر ده من الأمور عشان نعرف نحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فانا بطمن الراجل اللي كان بيسال وبيقول امتى القصص هنبتدي القصه النهارده ان شاء الله لكن برضه هنبتدي القصه بدايه غير تقليديه مش هنبتدي من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنبتدي من نقطه نزول الوحي ليس هذا تقليلا من أهمية الأربعين سنة من حياته صلى الله عليه وسلم التي سبقت الوحي لكن منظور هذه المجموعة كما ذكرنا منظور كيف نبني أمة احنا مش هنحكي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الممات لكن نستخرج نقط هامة تفيد في بناء الأمة الإسلامية الإسلام يا إخواني كدين وكشرع وطريقة بدأ على الأرض منذ لحظة نزول الوحي ولذلك سنبدأ في الحديث من هذه النقطة طبعا ده ما يمنعش اننا ممكن نرجع لتحليل بعض النقاط في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثه اذا كان لها علاقه بالتمهيد للبعثه لكن هذا لن يكون بالترتيب المالوف نيجي نتكلم عن لحظه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لحظه عجيبه في تاريخ البشريه لحظه انا اعتقد انها اعظم لحظه مرت في تاريخ الارض فعلا بكامل تاريخ الارض والى يوم القيامه هذه اعظم لحظه كتير قوي بنسمع عن هذا الحدث المهيب لكن القليل منا اللي بيدي لهذا الحدث هذا القدر العظيم وفكر كده معايا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ارسل رسولا الى الانسان يا سبحان الله الله ارسل رسولا الى الانسان ارسل رسولا الى البشر ايه رايك لو انت لقيت رساله من زعيم دوله عظمى واصله لحد بيتك رساله ليك بيقول لك انا بحبك وخايف عليك ومهتم بيك وعندي خير كتير قوي ليك يا ترى هتعمل ايه هتعمل ايه لو لقيت رساله بهذا الوعد من هذا الملك العظيم ولله المثل الاعلى يا ترى اهتمامك بالرساله هيكون قد ايه خلينا نرجع نقول موضوع الوحي شوف بقى الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقدرته وقوته ارسل رسولا الى هذا الانسان البسيط الضعيف الذي يعيش على ظهر القرى معلقه في الفضاء تكاد لا ترى في الكون الفسيح انت متخيل يا اخي حجم الارض بالنسبه لحجم الكون قد ايه طيب متخيل حجم الانسان بالنسبه لحجم الارض وبالتبعيه حجم الانسان بالنسبه لحجم الكون حاجه طبعا لا تتخيل متخيل حجم الانسان بالنسبه للملائكه الناس يا اخواني لا تقدر لهذا الحدث قدره ليه لانها لا تعطي لله عز وجل قدره الله يا اخواني ويا اخواتي لا يحتاج الينا ولا يحتاج لغيرنا لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه ومع ذلك من رحمته بنا وحبه لنا ارسل الينا رساله رساله هدايه رساله بشرى وانذار هذه الرسالة إخواني نزل بها أشرف الملائكة على أشرف الخلق بأشرف الكلام نزل أشرف الملائكة جبريل عليه السلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خلق محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف الكلام القرآن الكريم تخيل في لحظة الوحي ديت نزل الكلام اللي هيفضل دستور في الأرض إلى أن تفنى الأرض سيبقى إلى يوم القيامة هذا الحدث يا إخواني فيه تكريم كبير أوي أوي للإنسان تكريم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم من أعظم صور التكريم أن نزل له الوحي نزلت له الهداية من رب العالمين سبحانه وتعالى أحيانا يا إخواني الإنسان لا يقدر قيمته كإنسان شوف ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم وبعت له رسول من السماء إلى الأرض شايل له دستور كامل يوضح له كل نقطة في حياته لكن الانسان مش مقدر قيمته كانسان احيانا يقضي حياته في ترف وملذات وشهوات واوقات ضائعه وطموحات تافهه هو لا يقدر قيمته كانسان احيانا يظلم غيره يؤذي غيره يعذب غيره هو لا يدري انه انسان مكرم يظلم انسانا مكرما والله يا اخواتي ساعات قيمه الانسانيه بتنحدر الى درجات قد تكون اقل بكثير من درجات الحيوانيه التفكر في لحظة الوحي بيغير كتير كتير قوي من مفهوم الإنسان عن نفسه بيغير من مفهوم الإنسان عن إخوانه من البشر بيغير من مفهوم الإنسان عن الأرض اللي بيعيش عليها الوحي يا إخواني عبارة عن رسالة رسالة من رب العالمين إلى الإنسان رسالة ليك وليا ولكل واحد على وجه الأرض افعل كذا ولا تفعل كذا الوحي يا إخواني هداية نور دليل مش مجرد تكاليف وقيود أبدا الوحي بهذا المنظور نعمة نعمة من الله عز وجل رحمة من ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل المطلع على كل شيء العالم بكل شيء الذي يدرك الماضي ويدرك الحاضر ويدرك المستقبل الله عز وجل يقول لك من مصلحتك في هذه النقطة أن تفعل كذا وإياك إياك أن تفعل كذا اتباعك للوحي سعادة الدنيا والآخرة ومخالفتك للوحي شقاء الدنيا والآخرة تخيل نفسك كده تايه في الصحراء ومش عارف توصل وخلاص هتموت مفيش حل وفجأة لقيت دليل ياخدك يوصلك مش بس لمكان فيه أكل أو فيه شرب لا يوصلك لأحسن مكان في الكون ومش عايز منك حاجة مش هيستفيد منك حاجة كل ده علشان مصلحتك هو ده الوحي في وسط التيه التيه الكبير قوي اللي البشرية عايشة فيه بيجي الوحي ياخد بإيدين الناس للسعادة في الدنيا وللسعادة في المكان الأعظم في الآخرة في الجنة يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعيش بقى في التيه اللي هو اختاره بنفسه يعيش في الصحراء تايه مش عارف يوصل لأي مكان فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها الوحي جالك الوحي وانت نسيت الوحي سمعت بيه وما رضتش تتبع كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تداعيات ضخمة جدا تحدث للإنسان بحسب فقهه لقيمة الوحي الذي يتبع لا يضل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة والذي يعرض يعيش حياة الضنك ويحشر يوم القيامة أعمى شوفوا الحديث اللطيف ده سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بيقول إيه بيقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤيا حق يقول إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي في رواية أخرى أن مجموعة من الملائكة واضح أن هذه المجموعة من الملائكة كان فيها جبريل وكان فيها ميكائيل فقال يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك واعقل عقل قلبك هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع سمعت اذنك واعقل عقل قلبك ثم بدا يضرب المثل هيضرب ليه مثل يوضح له حاله وحال الامه بتاعته وحال الجنه وحال الدنيا بصفه عامه يقول انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائده ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فده المثل ايه بقى تفسيره بيقول فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنه وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنه ومن دخل الجنه اكل ما فيها ياكل من المائده التي ضربت في المثل ومن دخل الجنه اكل ما فيها في روايه البخاري يقول فمن اطاع محمدا اي اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول من عند الله سبحانه وتعالى فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله في روايه احمد يقول فمن اتبعه دخل الجنه ومن لم يتبعه وخلي بالك عذب عذابا شديدا يعني رد فعلنا للوحي لازم يكون على هذه الصوره الوحي يدعونا الى الجنه يدعونا الى دخول بيت الرحمن سبحانه وتعالى يدعونا الى الاكل من مائده الرحمن سبحانه وتعالى في الجنه لو كنا هنتبع يبقى هندخل الجنه مش هنتبع البديل خطير جدا عذب عذابا شديدا الناس كلها عارفه الكلام ده لكن الناس لا تعطي للوحي قدره لانها للاسف الشديد لا تعطي لله عز وجل قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لو الناس فعلا مدية لربنا سبحانه وتعالى القدر المناسب عمرها ما كانت تعصي ربنا سبحانه وتعالى لكن الناس بتنسى بتنسى وهذا النسيان يقود إلى مشاكل ضخمة جدا في الدنيا وفي الآخرة يبقى الوحي رسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى عايزين نفهم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على هذا الأساس حياة الرسول كلها وحي يا إخوان حياة الرسول من أولها لآخرها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى الأمور النوافل في حياته صلى الله عليه وسلم برضه وحي زي ما صيام رمضان وحي برضه صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض وغيره من النوافل برضه وحي بس الوحي قال ده فرض وقال دي نافلة كل نقطة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يا إخواني حتى اختياراته البشرية ساعات بيختار اختيارات بشرية عادية منه كبشر وليست بأمر الوحي هذه الاختيارات إن كانت أحيانا تكون مخالفة لما أراد الله عز وجل من البشر ينزل الوحي ليوضح مراد الله عز وجل علشان تبقى في النهاية حياة الرسول من أولها لآخرها قدوة وأسوة للمسلمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يبقى لخير الإنسان ولخير المجتمعات ولخير الأرض جميعا ولخير الآخرة إحنا بنتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع كبير جدا جدا جدا ضخم جدا موضوع الوحي وموضوع السيرة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في فقهها ايه هي قصة الوحي يا اخواني؟ قصة الوحي جاءت في البخاري وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها وارضاها توضح هذا الامر، طبعا السيدة عائشة لم تكن معاصرة لاحداث نزول الوحي، كانت لسه ما اتولدتش، لكن هي اكيد سمعت الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعته من احد الصحابة او الصحابيات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يبقى في مقدمات لموضوع الوحي في مقدمات قبل ما ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء من هذه المقدمات موضوع الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة كانت تأتي مثل فلق الصبح يعني إيه؟ يعني كان يشوف حاجة تيجي بالضبط زي ما شافها صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ده كان نوع من انباء بالغيب طبعا ده كان امر غريب اه ما كانش تصريح بالرساله لكن كان شيء لافت للنظر تمهيد لامر عظيم يا ترى كان ده التمهيد الاول هل هذه هي المقدمه الاولى التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ولا في مقدمات تانية لا الحقيقة ما كانش ده التمهيد الأول كان في حاجات تانية سبقته بعض الأحداث العجيبة جدا في مكة أحيانا هذه الأحداث العجيبة كان يراها وحده صلى الله عليه وسلم واحيانا اخرى كان يراها غيره معه يعني مثلا سلام الحجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لاعرفه الان يا سبحان الله حجر معين في مكه كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعدي عليه الكلام ده قبل البعث يا اخواني قبل نزول الوحي كل ما يعدي عليه الحجر يسلم عليه سبحان الله والرسول عارفه الحجر معين في مكان معين كل ما يعدي عليه يسلم عليه طبعا ده كان شيء غريب جدا والرسول اكيد ما كانش عارف تفسير لهذا الامر لان الرسول اتفاجئ جدا زي ما هنشوف بامر الوحي ما كانش في اعداد لهذا الامر ما كانش عارف ان هو هيكون رسول فدي احد المقدمات في امر تاني برضه وغريب جدا بل اغرب من سلام الحجر وهو حادث شق الصدر وهذا الحادث يا اخواني ثبت في صحيح مسلم ومسند احمد وصحيح ابن حبان هذا امر ثابت جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو غلام يا سبحان الله شق صدره واخرج قلبه واستخرج جبريل اللي قام بالعمليه الجراحيه ديت جبريل عليه السلام استخرج جبريل علقه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حته لحمه كده صغيره طلعها من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا حظ الشيطان منك خلاص مفيش سيطرة للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بالمرة هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم يا الله ثم لأم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيطه عمل له عملية جراحية يعني كاملة عملية قلب مفتوح في هذا العمق في التاريخ تخيلوا طلع القلب بره خالص وخرج منه العلقة ورجع القلب مكانه بعد ما غسله في طست من ذهب بماء زمزم وبعدين قفل الصدر تاني وخيط خياطة لدرجة إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله في ناس على فكرة بتنكر هذه القصة في ناس طبعا من الناس اللي هي لا تؤمن بالغيبيات ولا تؤمن بقدرة الله عز وجل عشان تكون الأمور بصراحة يعني لا تؤمن أن الله عز وجل قادر على هذا الأمر يقول لك يعني معقولة من 14 قرن شق صدره صلى الله عليه وسلم وتقول لك طب ما كان ربنا ممكن يشيل منه حظ الشيطان ده دون عملية جراحية مش مهم يعني يعمل عملية جراحية هو عايز يقول ان ده مستحيل في هذا الزمن بس مستحي يقول ان ربنا ما يقدرش الكلام ده حصل والله مع واحد من احد العلمانيين قعدت اتكلم معاه طويلا في هذا الامر هو ينكر تماما اقول له الكلام ده في صحيح مسلم يقول لي يعني ان شاء الله يعني يكون اتنقل غلط مش معقول يعني ان هو يكون اتشق صدره في هذا العمق في التاريخ يا اخواني هذا نوع من الاعداد والتربيه والتهيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انت انسان مختلف انت انسان بتحصل لك حاجات غريبه كل ده تمهيد عشان لما تنزل الرساله يكون عارف ان هو كان في السابق بتحصل له حاجات غريبه ودلوقتي ده تفسير كل شيء انت رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى هذا نوع من الاعداد ايضا لاهل مكه ولاهل جزيره العرب الناس كلها عرفت بهذه القصه لابد ان هي بعد كده هتبقى عارفه ان الانسان ده وضعه مختلف عن كل الناس اللي في جزيره العرب عن كل الناس اللي اتخلقت قبل كده ده واحد صدره بيتشق وبيطلع قلبه وبيرجع يلتئم تاني ولسه عايش والدنيا ماشيه يبقى ده كان تمهيد برضه لاهل مكه لكن الحاجه الاهم من كل ده ان ده اختبار يا اخواني اختبار لايمان المسلمين بقدره الله عز وجل المساله مساله ايمان اذا كنت هتصدق ان في ملك ممكن ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعود في لمح البصر إذا كنت ممكن تصدق أن الملائكة ممكن تحارب مع المسلمين وأن الملائكة ممكن تشيل جبل أو تشيل قرية بأكملها أو توزع الأرزاق على أهل الأرض بكاملها في كل لحظة إذا كنت تؤمن بكل هذه الأمور وبكل هذه القدرات للملائكة فلا بد أنك تؤمن بهذا الأمر البسيط بالمقارنة إلى غيره عملية جراحية من 14 قرن مش زي شيل قرية كاملة أو شيل جبل أو هذه الإمكانيات الهائلة للملائكة وفي الآخر الملائكة مش بتعمل الحاجات ديت لقدرة ذاتية فيها أبدا لكن لأن الله عز وجل يريد وهو قادر على تحقيق ما يريد المسألة فعلا مسألة إيمان واختبار اللي في قلبه شك صعب جدا أنه يصدق بالقصة ديت أو بغيرها صعب جدا يصدق بالإسراء والمعراج صعب جدا يصدق بشق القمر أو بغيره من الأحداث التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها معجزة القرآن الكبرى دليل لا يقاوم على إمكانية وقدرات الله سبحانه وتعالى المهم جاءت الرؤيا الصالحة بعد هذه التمهيدات وغيرها تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء حبب إليه الخلاء خلي بالك من كلمة حبب إليه الخلاء أي أن الله عز وجل هو الذي دفعه لذلك كان يطلع صلى الله عليه وسلم كل سنة فترة معينة من الزمن حوالي شهر وتقريبا كان ده بيكون شهر رمضان يختلي بنفسه يقعد في غار حراء يتفكر في خالق هذا الكون كيف يمكن أن نعبد هذا الإله هو لم يكن يدري على وجه اليقين العرب بصفة عامة يا إخواني كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكن العرب كانوا يسجدون للأصنام كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل لكن الفطرة السليمة من المفروض أن تأبى هذه الطريقة في العبادة كيف يمكن للإنسان أن يسجد لحجر كيف يمكن أن يعتقد أن أي نفع أو ضر ممكن يجي من وراء هذا الحجر عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم في حياته قط نعم كان يعرف ان لهذا الكون الها وخالقا ورازقا ولكن لا يعلم كيف يعبده ووجدك ضالا فهدى ضالا بمعنى انه لم يكن يعرف الطريقه المناسبه لعباده هذا الاله القدير الذي خلق السماوات والارض وخلق البشر وخلق كل شيء فده كان اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتفكر في خلق هذا الكون اذا نلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمراحل مختلفه من التهيئه والاعداد قبل الرساله يعني سلام الحجر عليه شق الصدر امور اخرى حدثت في طفولته وشبابه صلى الله عليه وسلم حب الخلاء ثم الرؤيه الصالحه وديت استمرت حوالي ست شهور وبعدين جاءه جبريل بعد ذلك في غار حراء زي ان شاء الله ما هنشوف لماذا هذه التهيئه الطويله يا اخواني لماذا أربعين سنه من الاعداد والترتيب والتهيئه النفسيه واحد ممكن يقول ان ربنا بيعده لحمل الامانه الثقيله طيب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعده لذلك في لحظه واحده يثبت قلبه فلا يخاف ولا يتردد ما الحكمه من وراء هذا الاعداد الطويل جدا ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني بيعلمنا حاجه مهمه جدا بيعلمنا التاني في التربيه التاني في التربيه التدرج في حمل الناس على ما نريد وحتى ولو كان سيحمل رسولا رساله فانه يحمله اياها بتدرج بتدريج التدرج سنه من سنن الله عز وجل في التغيير والاصلاح التربيه بتحتاج الى تدرج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر برضه بيحتاج الى تدرج حياه الرسول يا اخواني فكروا فيها كده حياه الرسول كلها 63 سنه منها 40 سنه اعداد للرسول عشان يبقى رسول إعداد للرسول عشان يتلقى الرسالة أربعين سنة ومنها 23 سنة بس نبوة واحد يقول كان نفسنا يكون فترة النبوة أكبر وأكتر علشان نستفيد أكتر وأكتر أنا بقول له لأ كل اللي ربنا عايزه مننا حطه في ال 23 سنة دول كل المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياة الناس وكل الثوابت اللي مش مفروض الناس تفرط فيها كل ده في ال 23 سنة دول لكن لازم تعرف انك محتاج وقت ومجهود وتربيه واعداد كل ده محتاجه علشان تربي واحد ممكن يشيل هم الامه الاسلاميه ما نستعجلش ادي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيتربى 40 سنه علشان يشيل هم الدعوه فاذا كان ده بيحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما فيش اي معنى للاستعجال في حياتنا ولازم نفهم الدرس ده كويس التأني في التربيه بعد 40 سنه من الحياه في مكه جاء اليوم الذي سيدخل فيه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو في خلوته في غار حراء جاء الملك جاء جبريل عليه السلام لحظه خالده جدا لحظه غير متكرره في تاريخ الارض الموقف ده ما حصلش في الارض من 600 سنه فاتت تخيلوا بين الرسول وبين عيسى عليه السلام حوالي 600 سنه بعث الرسول على فترة من الرسل انقطاع من الرسل ولما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ده موقف نزول الملك على بشر هذا الموقف لن يتكرر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هذا آخر نزول لجبريل عليه السلام إلى الأرض حدث فريد فعلا دخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل وسبحان الله دخول رجل على رجل منفرد في الجبل ليس مفزعا في حد ذاته يعني اي نعم الراجل غريب والراجل ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء لا يفزع جدا لكن احنا بنعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف جدا جدا جدا لما شاف جبريل عليه السلام ليه تعالوا نسمع القصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا ازاي خاف وليه خاف بيقول صلى الله عليه وسلم دخل عليه جبريل فقال له اقرا هكذا بدون مقدمات يا اخواني لا سلام ولا كلام ما عرفش نفسه ما سالش الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه يخاطبه وكانه يعرفه من زمن بيقول له اقرا والرسول لا يدري اي شيء يقرا الرسول نفسه امي لا يعرف القراءه والكتابه يقول له اقرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بادبه الجم ما انا بقارئ انا ما بعرفش اقرا ما انا بقارئ عايز نقرا ايه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له انت مين وانت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهت بدخول الرجل عليه فجأة اقرأ ما أنا بقارئ قال هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فتفاجئ بقى بالفعل اللي بدأ يخوف الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل ده جاله ثم احتضنه بشدة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني يعني احتضنني فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني أمر كان شاق جدا جدا جدا عليه وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالضعيف قوي البنية صلى الله عليه وسلم فمعنى كده أن الراجل ده قوته هائلة فبعد ما عمل كده أرسله سابه ثم قال له اقرأ تاني مرة فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد تاني مرة ثم أرسلني فقال اقرأ مرة الثالثة فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني كل ده يا إخواني عشان إيه؟ كل هذا العنف في تبليغ الامر عشان ايه كل ده علشان يقول له انت مش بتحلم انت مش بتتخيل انا حقيقه وانت صاحي الكلام اللي هقوله ليك دلوقتي محتاج تركيز محتاج فهم خلي بالك ده مش حلم ده حقيقه ثم قال في ثالث مره بعدما اطلقه في المره الثالثه قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان الله مين الراجل ده ازاي ظهر ازاي اختفى بعد ما قال الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اي حاجه وبعدين الرسول يا اخواني من ابلغ العرب بل هو ابلغ العرب مطلقا افصح العرب صلى الله عليه وسلم وبالتاكيد فانه عرف منذ اللحظه الاولى ان هذا ليس من كلام البشر هذا كلام معجز اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الخمس آيات أول مرة ينزل قرآن على الأرض أول مرة ينزل مثل هذا الكلام على الأرض الرسول خد باله إن الكلام ده غريب جدا جدا مش كلام البشر وبعدين حاجة تانية الرجل الذي جاءه يتحدث عن الإله الذي يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن الرسول بيجي يتفكر عشان إيه عشان يعرف مين خالق هذا الكون هذا الرجل يتحدث عن الاله الذي خلق والذي يتكرم والذي يعلم الرجل لم يخبره عن اي شيء يريده منه لم يخبره انه سيصبح رسولا هو فقط قرا هذه الايات التي لم تسمع من قبل على وجه الارض ثم اختفى وبعدين الرجل كان يغطه في كل مره بشده حتى يبلغ الجهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه في روايه من الروايات يقول لقد خشيت على نفسي تخيل قد ايه الضغطه لدرجه انه خايف على نفسه لقد خشيت على نفسي كل هذه الامور مجتمعه يا اخواني ادت الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف بشده ارتعب ذهب يجري الى بيته قاطعا اعتكافه باحثا عن الامان تقول السيده عائشه رضي الله عنها تصف هذا الموقف تقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجع بهذه الايات الخمس يرجف فؤاده شوف التعبير يرجف فؤاده قلبه بيرتعش يا اخوان تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تصف هذا الموقف تقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع بهذه الآيات الخمس يرجف فؤاده شوف التعبير يرجف فؤاده قلبه بيرتعش يا إخواني لماذا يحدث هذا الرعب الشديد والهلع الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليه انه اولا اثبات لبشريه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر هو يخاف يجري يجهل اشياء لا يعلم امورا نفس الموقف ده تقريبا يا اخواني حصل مع سيدنا موسى عليه السلام برضه خاف وجري وترعب هو بشر له كل احاسيس البشر يبقى دي حاجه الحاجه الثانيه اثبات عدم انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر النبوه ولا كان مخترع لامر النبوه ده خاف وترعب لما جاله جبريل عليه السلام ثم هي التهيئه والاعداد والتشويق للامر العظيم الذي سياتي وبالفعل سبحان الله الرسول بعد هذا الامر كان يخرج مرارا الى الجبال لعله يقابل ذلك الرجل الذي جاءه في الغار بعد ما كان خايف اصبح مشتاق الى قدوم جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وهو يرجف فؤاده كما تقول السيده عائشه عاد الى السيده الزوجه الحنون العاقله الكامله خديجة رضي الله عنها وأرضاها السيدة خديجة إخواني كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف فعلا عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة كاملة قبل البعثة لم ترى منه إلا كل خلق حميد والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كمان ما شافش منها إلا كل خير وكل حب لا تذكر يا إخواني كتب السيرة مشاحنة واحدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مفيش أي مشكلة حصلت بينهم في حياتهم الطويلة ديت 15 سنة قبل البعثة وعشر سنين بعد البعثة 25 سنة ليست هناك لحظات غضب أو شقاق أبدا مهما قلت حياة زوجية مثالية إلى أبعد درجة الرسول حكى اللي حصل معاه في الغار وطبعا كان واضح عليه الرعب والهلع حكى الموقف الغريب وقال الكلمات العجيبة اللي نزلت عليه ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي الحقيقة إذا كنا مستغربين من كل اللي فات فالاستغراب الأكبر بيكون من الموقف اللي جاي ده السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها سمعت الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رد فعلها عجيب جدا جدا جدا رد فعل محتاج مننا لوقفة طويلة قوي المفروض والمتوقع الشيء الطبيعي العادي ان هي كمان تخاف كعادة النساء او كعادة البشر بصفة عامة اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خايف يبقى هي مش هتخاف او على الاقل خالص على الاقل تتعجب وتتساءل هو ايه ده هو ايه اللي حصل ده لكن الغريب يا اخواني يا اخواتي والكلام طبعا ده بالذات للاخوات اكتر المفروض نتعلم من الاحداث ديت دي تربية لينا كلنا أخذت الموضوع بمنتهى البساطة بساطة شديدة جدا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها أمرا عاديا جدا جدا ليس هذا فقط بل قامت تقول في يقين غريب بتقول وهي متأكدة تماما كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت خايف ليه وبعدين تقول له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بتعمل الحاجات دي كلها ازاي ممكن تخاف ازاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضرك بشيء استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا الرجل صاحب الأخلاق الحميدة وصاحب الأداب الرفيعة مش ممكن أبدا ربنا يخزيه سبحانه وتعالى ولاحظ أن الذي لفت نظر السيدة خديجة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملاته مع البشر خدماته للبشر لم تشر الى تعبده واعتكافه وتفكره لا لا لا العلاقات مع الناس يا اخواني هي المحك الحقيقي لتقييم الانسان تكاد تكون هذه المعاملات الطيبه هي السبب في اقتناع السيده خديجه بمصداقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وده برضو طبعا درس يهمنا كلنا شايفين السيره يا اخواني واخواتي كل نقطه كل حركه كل موقف مش بس في درس لا في مئات والاف الدروس وكل ما هتسمع السيرة هتلاقي درس جديد وفايدة جديدة وهو ده المقياس اللي مفروض البشر كلهم يقيسوا عليه حياتهم كان لازم المقياس ده يكون بالروعة ديت كان لازم المقياس والقدوة والأسوة في حياة الرسول تكون بالروعة والجمال ده علشان نعرف نقلد مهما عملنا يا إخواني مش ممكن هنلاقي مثل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم احفظه هذه الامور الحاجات ديت هي اللي هتقربك لقلوب الناس انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم الرسول هدي بعد ما سمع كلام السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها السيدة خديجة يا إخواني بتفهم دورها جيدا دور الزوجة الصالحة إنها في المقام الأول سكن لزوجها مش مصدر إزعاج أبدا لا سكن ربنا بيقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ إيه الهدف؟ لتسكنوا إليها أول مهمة وأعظم مهمة الزوجة سكن يا إخواني راحة طمأنينة هدوء ابتسامة رفع للروح المعنوية للزوج تبشير للزوج تسكين لفزع الزوج تخفيف لآلام الزوج هي دي الزوجة المسلمة لتسكنوا إليها نعمة من الله عز وجل آية من آياته سبحانه وتعالى الرسول سكن واطمأن لكن السيدة خديجة سبحان الله عاقلة جدا يا إخواني رزينة جدا لم تشأ أن تترك نفسها أو تترك زوجها للضلالات والأوهام لا قالت له ما تيجي نروح لورقة بن نوفل ابن عمها تعال نروح لأهل العلم تعال نشوف رأي الدين في هذا الأمر سبحان الله تروح لورقة بن نوفل وما تروحش لأي واحد تاني في جزيرة العرب لا راحت لكاهن ولا راحت لخدم للأصنام ولا راحت لحكيم من حكماء قريش لا اختارت واحد كان قد تنصر واحد على ديانة السابقين اختارت واحد ممكن يكون عنده علم صحيح اختارت ورقة بن نوفل من كل أهل مكة مع إن مكة فيها ناس كتيرة جدا بيقولوا عليها حكيمة لكن سبحان الله شوف الحكمة وشوف العقل والله يا إخواني دي كلمة لكل شاب مسلم اختيار الزوجة الصالحة نقطة محورية في حياة الفرد المسلم اوعى تتسرع هذه نقطة هامة جدا في بناء الأمة كلها يا إخواني شايفين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بتعمل معاه ايه لازم تكون زوجتك من النوعية ديت اوعى تبص المال او جمال او وضع اجتماعي او غيره اوعى تنسى الدين يا اخي اوعى تقول انا هاخدها كده واعلمها انا الدين اوعى تخاطر بموضوع الزواج خليك فاكر نصايح حبيبك وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وزوجته الى ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل كان شيخا كبيرا قد عمي وكان قد تنصر في الجاهليه على دين النصرانيه وكان ورقه بن نوفل يعلم ان نبيا سيظهر في هذا الزمان وكان ورقه ينتظره يا سبحان الله علشان نعرف مدى الجرم الذي كان عليه اهل الكتاب كانوا عارفين جدا جدا ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق عارفين كده من كتبهم وكلامهم مش بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما امنوش لكن ورقه ابن نوفل رحمه الله الحقيقه يعني كان غيرهم خالص كان رجلا صالحا ورعا كان ورقه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم عارفه كويس جدا عارف التاريخ بتاعه وعارف حياته وعارف اخلاقه وعارف صفاته فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه القصه العجيبه جدا التي حدثت في غار حراء قال مباشرة ودون تردد هذا الناموس هذا الناموس يقصد جبريل عليه السلام الذي نزل الله عز وجل على موسى عليه السلام هنا يصرح ورقة بن نوفل بأمر خطير يا الله يصرح بأن هذا جبريل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام جبريل يا إخواني لا ينزل إلا على الأنبياء إذا محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله يا سبحان الله عايزك تتخيل معايا الموقف ده عايزك تتخيل كم الاحاسيس والمشاعر اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام يا ترى ده حلم ولا حقيقه يا ترى ده حق ولا باطل النبوه يا اخواني ليست مقاما يصل اليه احد بالاجتهاد لا مش عشان بتعبد ربنا مده كذا او بالطريقه الفلانيه هتبقى نبي لا النبوه اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تخيل معايا كده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع الكلام ده من ورقة معقولة أيكون الله عز وجل قد اختاره من بين كل الخلق ليكون نبي آخر الزمان معقولة سبحان الله بس في مشكلة كبيرة جدا الرجل الذي جاءه في الغار لم يخبره بذلك لم يقل له إنه رسول لكن على الناحية الأخرى ورقة يتكلم بيقين وثقة وتأكيد يا سبحان الله حيرة شديدة وشك كبير يا ترى نبي ولا مش نبي دي مش حاجة بسيطة يا إخواني ورقة سبحان الله ما سابوش مش كفاية الخبر ده لأ قال له خبر تاني بسرعة وصعب جدا برضه يقول يا ليتني فيها جذعا أي شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يا ريتني اكون عايش لما قومك يخرجوك من البلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعجب جدا قال او مخرجيهم او مخرجيهم خلي بالك الرسول ما كانش يعرف اي حاجه عن الامم السابقه ما كانش يعرف قصص الانبياء السابقه ما كانش يعرف اللي حصل معاهم وده اعجاز واضح لانه بعد كده هيقول تفصيلات مش ممكن تتعرف الا عن طريق الوحي شوف ربنا بيقول ايه تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين ما كانش عارف ايه هي قصه الانبياء وايه هي قصه التكذيب والمعاناه الشديده التي يعيشها الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول او مخرجيهم مش عارف كل اللي هيحصل له فورق الحكيم العالم بقصص الانبياء والمرسلين السابقين قال في يقين قال نعم سوف يخرجوك نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا قاعدة يا إخواني قاعدة بتخرج من فم ورقة ابن نوفل رحمه الله قاعدة أصيلة لكل داعية ما حمل داعية صادق هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عوديا يا سبحان الله سنة من سنن الله عز وجل تدافع الحق والباطل الصراع بين الدين واعداء الدين سنه باقيه الى يوم القيامه ثم يقول ورقه وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا سبحان الله ورقة ابن نوفل رحمه الله لم يدرك يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشب أن مات مات بسرعة جدا وإن كان قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم صدق به حتى قبل التصريح بالرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحاكم بإسناد جيد يقول رأيت له جنة أو جنتين يعني من أهل الجنة إن شاء الله فمات ورقة بن نوفل لكن سطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده إلى يوم القيامة قاعدة أصيلة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية رسالة إلى كل الدعاء هو ده الطريق نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام ورقة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتيقن هذه قضية ضخمة جدا يا إخواني ضخمة جدا هائلة لا يصح أن يبني فيها قرارا أو رأيا دون تيقن كامل نبي ولا مش نبي وبعدين هو ما يعرفش لو كان نبي إيه المطلوب منه الراجل ما قالوش أي حاجة تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه جبريل مرة أخرى ليؤكد له أمر الرسالة ويقول له يعمل إيه بعد كده لكن سبحان الله حدث أمر غريب حدث امر سبب قلق كبير جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتر الوحي انقطع الوحي تاخر نزول الوحي اختلف المؤرخون في الفتره التي فتر فيها الوحي المده التي انقطع فيها الوحي لكن اغلب الظن انها كانت اياما يعني من ثلاثة ايام لاربعين يوم في اختلاف في هذا الموضوع بين المؤرخين المهم كانت صدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو لم يتيقن بعد ويريد أن يعرف والشك يا إخواني شعور قاتل رهيب هو كان متوقع أنه لما يرجع للغار هيلاقي جبريل يجيله تاني أو يجيله في أي مكان تاني لكن سبحان الله اتأخر جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مرارا إلى الجبال لعله يلتقي بجبريل لكن جبريل عليه السلام لم ينزل ليه اتأخر يا إخواني ليزداد شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسالة الرسالة يا إخواني هتكون تقيلة جدا جدا جدا ربنا بيقول عليها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الرسالة تقيلة فعلا إن لم يكن الحامل لهذه الرسالة متشوقا إليها فحملها سيكون صعبا جدا بل لعله مستحيل فارق كبير قوي قوي واحفظوا الجملة دي فارق كبير قوي بين أن تبحث الدعوة عن رجل ليحملها أو أن يبحث الرجل عن الدعوة ليحملها فرق ضخم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ به الحزن إلى مداه كان يجيله جبريل عليه السلام سبحان الله يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا يا الله يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يقلوش حاجة ما يبلغوش برسالة ما يدلوش تكليفات فقط يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا ثم يختفي لحد ما جه يوم غير كل الأيام اللي فاتت يا إخواني جه اليوم اللي هيبتدي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة النبوة والتبليغ والتبشير والإنذار هيبتدي الرحلة الصعبة مفيش راحة بعد كده الرسول بيحكي بيقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا شايف تصوير الحيرة ثم نديت يعني نودة من أعلى من فوق ثم نديت فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه حتى هويت على الأرض فرجعت حتى أتيت خديجة فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني يعني غطوني وصبوا علي ماء باردة حاسس أن جسمه كله بيطلع صهد صلى الله عليه وسلم مرعوب خايف بعد هذا الحدث مباشرة نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر المتلفف أو المتغطي بثيابه يا أيها المدثر قم فأنذر الأمر الواضح بالرسالة والتبليغ والأمر بالإنذار خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه فعلا رسول اتغيرت حالة الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية تماما اتغير تماما تحول من حالة الشك والحزن والاكتئاب اللي كان عايش فيه بسبب عدم التأكد إلى حالة من اليقين والعزيمة والإصرار والنشاط السيدة خديجة كانت تطلب منه أحيانا أن يستريح ولو قليلا فكان يقول لها مضى وقت النوم يا خديجة خلاص مفيش راحة دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عرف كل شيء عرف تفسير كل الحاجات الغريبة اللي مرت بيه في حياته عرف سلام الحجر عليه عرف حادث شق الصدر عرف الرؤية الصادقة عرف الراجل اللي جاله في غار حراء تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الرحلة الطويلة رحلة الدعوة إلى الله عز وجل رحلة النبوة البشارة والإنذار قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات قام ولم يقعد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات قام وما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا سيدا ولا عبدا ولا فردا ولا قبيله الا ودعاه الى الاسلام خلاص مضى عهد النوم يا خديجه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يصل بدعوته الى كل انسان على وجه الارض بمن يبدا يا اخواني مين اللي يبتدي بيه مين يوصل له الرساله في الاول تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مين اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يبتدي بيهم هو ما كانش بيختارهم كده عشوائي ابدا كان في منهج واضح جدا يا ترى ايه هو المنهج ده عشان نفهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس الذين يبدا بهم في الدعوه لازم نسال في الاول سؤال السؤال بيقول هل يؤمن الانسان بقلبه اولا ام بعقله اولا يعني ايه يعني إذا أردت أن تقنع إنسانا بفكرة ما هل من الأفضل أن يحبك أولا بقلبه قبل أن يسمع الفكرة أو ما دامت الفكرة جيدة ومقنعة فلا يشترط أن تسبق بحب يعني بمعنى آخر الحب الأول ولا الحجة الأول هما الاثنين مهمين القلب والعقل مطلوبين الحب والحجة مطلوبين لكن مين الأول الواقع يا إخوة يا أخوات انه من الصعب جدا جدا على الانسان ان يقبل فكره ما من انسان يكرهه او لا يحبه غالبا بيدخل معاه في جدل عقيم وحوار طويل ومناقشه قد لا تنتهي بخير بينما على الناحيه الاخرى هو يتقبل كثيرا من الافكار ممن يحب مع ان الافكار ديت ممكن تكون غريبه الناس البسيطه عبرت عن الموضوع ده بمثل في منتهى العمق بيقولوا ايه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط الكلام ده يا اخواني واقعي جدا جدا بنشوفه كلنا في حياتنا علشان كده لو عايز الناس تسمع كلامك لازم الاول تخلي الناس تحبك هكذا ببساطه تعالوا نرجع بقى لقضيه الاسلام فكره الاسلام الفكره اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جه بيها هذه الفكره صحيحه 100% فكره مقنعه تماما 100% اذا فكر فيها عقل سليم فلا بد ان يقبلها ومع ذلك فالفكرة غريبة على أهل مكة مرت سنين طويلة جدا زي ما قلنا أكثر من 600 سنة ليس فيها أنبياء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل الناس استغربت جدا جدا فكرة التوحيد على بساطتها ووضوحها استغربت فكرة أن يكون في رسول من البشر زي ما الرسول بيقول بدأ الإسلام غريبا الناس مستغرباه الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يخاطب بدعوته اهل مكه كلها كل اهل مكه بل اهل الارض اجمعين لكن يبدا بمين يبدا باكثر الناس احتمالا ان يقبل الفكره دون تردد علشان يبقوا قاعده قويه للدعوه في مهدها وفي نفس الوقت علشان يساعدوه في امر الدعوه اكثر الناس قبولا لفكرته هم اكثر الناس حبا له يبقى يدور على اكثر ناس بتحبه ويروح يكلمهم في امر الرساله هم دول اللي هيبدا بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش يا اخواني حاجه كده ماشيه بالصدفه لا كل شيء محسوب وعلى اساس في منهج والمنهج ده لاهل الارض اجمعين ده درس لينا كلنا يبقى الحب هو اول مرحله من مراحل الدعوه تعالوا نشوف الرسول عمل ايه ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته اولا الى زوجته الصالحه خديجه رضي الله عنها أكيد هي أول واحدة آمنت على ظهر الأرض هي كانت الوحيدة المتابعة لكل أحداث الوحي منذ نزل جبريل المرة الأولى ثم ذهبوا إلى ورقة ومعرفة أن هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام كل تفاصيل الموضوع مرت بها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى قم فأنذر فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت ده هي حتى نقدر نقول آمنت قبل التصريح بالرسالة قبل قم فأنذر قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا السيدة خديجة يا إخواني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف أحبته بقلبها فكان هذا الحب هو طريق تصديق العقل العقل بتاعها بدأ يشتغل في القضية لأنها بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا الحب وحده مش كفاية برضه لابد أن يقتنع العقل قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر الصفات الصفات ديت مش ممكن تكون في كذاب مش ممكن تكون في منافق ومش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخزي واحد زي ده وبعدين نروح لورقة وورقة يؤكد أنه نبي وبعدين ينزل الملك يخبره أنه رسول والرسول أبلغها بذلك والرسول لا يكذب إذا هذه حقيقة وبعدين الكلام اللي الملك قاله كلام عجيب لا من كلام العرب ولا من كلام البشر أصلا مع أن الحروف عربية يبقى في طاقة فوق إمكانيات البشر والطاقة ديت لابد أن تكون هي الله عز وجل سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون هذا فعلا رسول من عند رب العالمين كل الكلام ده أكيد دار في ذهن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لكن ما اعتقدش أبدا أنه كان هيدور بهذه السلاسة وهذه السرعة لو كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاكل كتيرة ومشاكل مستمرة وكراهية مستحكمة يبقى الحب أولا يا إخواني ويا أخواتي ثم الحجة ثانيا الاتنين مطلوبين لكن الحب الأول وتيجي وراه الحجة طيب وبعدين بعد السيدة خديجة يعمل إيه ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحب الرجال إلى قلبه لو كانت السيدة خديجة هي أحب النساء إلى قلبه فسيدنا أبو بكر الصديق هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج واضح جدا الرسول صرح بذلك قال عندما سئل عن أحب الرجال إليه قال أبو بكر مفيش تردد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما خيبش ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سبحان الله نور الله عز وجل قلبه ما تردد يقول صلى الله عليه وسلم ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له عنه كبوه وتردد ونظر الا ابا بكر ما عكم حين ذكرته وما تردد فيه سبحان الله لم يفعل احد من البشر مثل هذا الفعل الا هو والسيده خديجه رضي الله عنها ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين سيدنا ابو بكر امن بسرعه محتاجه فعلا دراسه تكلمنا عليها بالتفصيل في الدروس الخاصه بالصديق رضي الله عنه وارضاه لكن بسرعه كده نقول ان الصديق رضي الله عنه وارضاه كان اقرب الناس الى اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير قوي بيختار من الاراء ما يختار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غياب احدهم عن الاخر تخيل واحد اخلاقه بتقرب من اخلاق الانبياء وفعلا والله يا اخواني لم يمشي على الارض من هو خير من الصديق الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام. الصديق رضي الله عنه وارضاه كان بينه وبين الرسول توافق عجيب في امور كثيره جدا جدا من امور الاخلاق. اشهرها الصدق. الرسول هو الصادق الامين وابو بكر هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. المروءه وخدمه الناس والتواضع والكرم والعفه والبعد عن اماكن الفساد كل الحاجات ديت ادت الى سرعه ايمان الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى امنت السيده خديجه رضي الله عنها وامن الصديق رضي الله عنه طيب غير الصديق وغير السيده خديجه تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه مولاه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه له قصه طويله جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه قديمه اكثر من 15 سنه برضه كان بينهم حب كبير جدا جدا لدرجه ان زيد بن حارثه من وسط كل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه واضح انه كان حبا خاصا جدا بالظبط زي ابنه وفعلا كان معروف وسط الناس بزيد بن محمد الكلام ده ليه قصه كبيره جدا زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا هو الاخر بل فضله على ابيه وعمه القصه انه قد خطف من ابيه زيد بن حارثه من قبيله بعيده عن مكه خطف من القبيلة وبيع في سوق الرقيق واشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه ابن عمة السيدة خديجة رضي الله عنها وبعدين اهداه للسيدة خديجة وبعدين السيدة خديجة لما اتجوزت الرسول صلى الله عليه وسلم اهدته زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه اصبح زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت الايام وعرف ابو زيد بن حارثة اللي هو حارثة ابن شرحبيل عرف ان ابنه في مكة بعض الناس شافته في مكة فقالت له فجه بسرعة لمكة هو وعمه عم زيد فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له يعني خذ ما تشاء من المال في نظير أن ترد زيد إلينا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة تانية خالص قال لهم وهل لكما فيما هو خير من الفداء فقال وما هو قال أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم بغير مال يا الله شوف الكرم فإن اختاركم فهو لكم بغير مال هم بيقولوا له خد فلوس وهات هو مش عايز فإن اختاركم فهو لكم بغير مال وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره يا سلام شايفين الأخلاق والكلام ده كله قبل البعث يا إخواني صنع على عين الله عز وجل صنع ليكون نبيا صلى الله عليه وسلم قال الرجلان اللي هو أبو زيد وعمه لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف طبعا متأكدين إن ابنهم هيختارهم ده شيء طبيعي جدا وبالذات إنه كان طول عمره حر ودلوقتي هو عبد مولى فأكيد في اعتقادهم هيختارهم على الغريب هيختار الحرية على العبودية طيب تعال يا زيد من هذان قال زيد هذا أبي حارثة ابن شرحبيل وهذا عمي كعب فقال صلى الله عليه وسلم قد خيرتك إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي سبحان الله اندفع زيد دون تردد قال دون تردد يا إخواني بل أقيم معك يا سبحان الله كانت مفاجأة مذهلة لوالد زيد وعمه قال حارثة والد زيد وهو يصرخ في ابنه مش مصدق طبعا هيتجنن ما هي برضه حاجة تلخبط يقول له ويحك يا زيد أتختار العبودية على أبيك وأمك فقال زيد بمنتهى البساطة بهدوء عجيب جدا إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يفارقه أبدا الراجل ده مش زي كل الناس عمري ما شفت زيه وصدق زيد فعلا ما فيش حد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد زيد وذهب به إلى البيت الحرام وقال أمام أبيه وأمام عمه وأمام الناس جميعا يا معشر قريش اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه اتبناه وطبعا زي ما انتم عارفين عادة التبني كانت سائدة في الجاهلية واصبح زيد يعرف في مكه بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم زي ابنه تماما ولما نزل الوحي كان زيد بن حارثه رضي الله عنه عنده 30 سنه والرسول قال له على موضوع الاسلام وعايزكم تتخيلوا واحد بهذا الكم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيكون رد فعله امن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه لكن خلي بالك أكيد زيد بن حارثة شغل برضه عقله علشان يؤمن أصل قضية ترك الدين يا إخواني مش قضية سهلة الدخول في دين تاني مش حاجة بسيطة لازم قعد يفكر ويفكر جامد قوي تعالوا نفكر مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أكيد زيد بن حارثة قعد يسأل نفسه هل هذا الرجل الذي لم أجرب عليه كذبا قط هل يذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل أنا شايف بعيني أن محمد صلى الله عليه وسلم في عون الناس جميعا وبدون مقابل هل سيطلب لنفسه مصلحة ذاتية ودلوقتي بعد ما عدى 40 سنة من العمر سبحان الله أنا شفت بعيني أن هذا الرجل العظيم العفيف كان بعيدا عن كل الموبقات والمعاصي والشهوات في فترة شبابه كلها فهل هذا الرجل المستقيم يلعب بدين الناس وبعقيدتهم وبعدين هو بيطرح فكره لابد انها ستجد معارضه ومحاربه لو كان يريد سياده وشرفا وظهورا اكان يسلك هذا الطريق ام انه من الاسهل له ان يسلك الطريق التقليدي في مكه يعني طريق اللات والعزى واشباههما ايه اللي يخليه يجيب حاجه تعمل له مشاكل وتقوم الدنيا عليه لابد ان كل هذه الافكار يا اخواني وامثال هذه الافكار جالت بذهن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه ولا بد ان كل الاجابات كانت تفضي الى نتيجه واحده ان هذا الرجل صادق فيما يقول هو فعلا رسول ولا بد من الايمان به دون تردد فامن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه نعم امن بقلبه اولا ولكنه امن بعقله ايضا يبقى خديجه رضي الله عنها وارضاها امنت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه امن زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه امن لسه مين لسه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قصته جميله ان شاء الله هاجل قصته للدرس الجاي لان فيها عظات وعبر كتير قوي قوي قوي فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع